يا عاش توب لله واعمل حساب قدام لا دنيا دايمة معاك ولا دايم حال الأيام والعمر رايح رايح والعمر رايح رايح يا عايش على الأوهام بكرة تودع حبايبك يا عيني يا عين يا عيني يا عين يا عين يا عين بكرة تودع حبايبك وتقابل العلام بكرة تودع حبايبك وتقابل العلام وانت في قبرك قولي هتعمل يا همام قولي لك ازاي هناك هيمشي امام امام صاحب الأحكام عالم بسرك هو اللي لا بيغفل ولا بينام خلقك ضعيف خلقك ضعيف عريان خدك لفي بلاك فان انا ليا من غيرك يما يا مربياني في حناني انا ليا من غيرك يما يا مربياني في حناني لا خال بعدك ولا عم ما لقيش حنان زي حناني انا ليا من غيرك يما يا مربياني في حنانك انا ليا من غيرك يما يا مربياني في حنانك لا خال بعدك ولا عم ما لقيش حنان زي حنانك تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني وجيت رضعت الحنية على طول واخداني في أحضاني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقفت عشاني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقفت عشاني وجيت رضعت الحنية وعلى طول وقتاني في أحضاني أنا ليا من غيرك يما أنا ليا من غيرك يما تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني وجيت رضعت الحنية وعلى طول وقتاني في أحضاني حنان يا حنون يما آه أهل الحنان في الحنان يا حنون يما يما يما أهل الحنان في الحنان يا حنون يما لفيت ما خليت حنان زي حنانك يما ماليش ماليش حبايب ومالكش حباب بعد الحبيبة أمك ماليش حبايب ومالكش حبايب بعد الحبيبة أمك لفيت ما خليت لفيت ما خليت ولا لقيت حنان زي حناني يما يما يما يما يما يما يما لفيت ما خليت ولا لقيت حنان زي حناني يا حني عليا يا ماما بالنظر حني حني عليا يا ماما بالنظر حني لو مالي قلبي لديك لمزعوه مني لو مالي في العين لديك لا لا عين مني حني عليا يا ماما بالنظر حني حني عليا يا ماما بالنظر حني لو مالي قلبي لغيرك لمسحوه مني لو مالي في العين لغيرك لا لا عين مني ماما يا روحي يا ماما يا روحي يا حنونة يا ماما يا حنينة يا ماما يا دعاتي يا ماما يا روحي يا ماما يا جبنا النبات ده بيسمع كلامي ده انا بوصيك على امك ده بسمع كلامي ده أنا- انا بوصيك على امك مليش حبايب حبايب ده بيسمع كلامي ده انا بوصيك على امك تسع شهور حملها وانت في بطن امك تسع شهور حملها وانت في بطن امك يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني شفت جميع التعب يوم ما وضعت أمك وانت صغير ياما ياما حبيتك أمك وانت صغير ياما هنهنت عليك أمك لو قلت آه من الألم باتت حاملة حاملة هام يا وسعي جرحي عليا والدواء غالي يا وسعي جرحي عليا والدواء غالي أوصيك يا مبتلي ما تقعد في ريح خالي إلا في ريح مبتلي حالك وفي حاله ساعتين تقول آه يقول كانت على بالي يا وسعي جرح عليا والدواء غالي يا وسعي جرح عليا والدواء غالي يا وسعي جرح عليا والدواء غالي أوصيك يا مبتلي ما تقعد في ريح غالي إلا في ريح مبتلي حالك وفي حاله ساعتين تقول اه يقول كانت على بالي خلوا العوازل يقولوا كل شيء فينا خلوا العوازل يقولوا كل شيء فينا خلوا العوازل يقولوا كل شيء فينا الله أعلم بظاهرنا وخافينا إياك على صبرنا يكون الختام طيب إياك على صبرنا يكون الختام طيب وافرد جنوعي وعبدي في نهار طيب عيني علي عليا يا ماما بالنظر حني حني عليا يا ماما بالنظر حني لو مالي قلبي لغيرك لمزعه مني لو مالي في العين لغيرك لا لا عين مني يا وسع جرحي عليا والدواء غالي يا وسع جرحي عليا والدواء غالي أوصيك يا مبتلي ما تقعد في ريح خالي إلا في ريح مبتلي حالك وفي حاله تعال انت قول أخي قول كانت على بالي الليلة كلها رضا الليلة كلها رضا والنور ده شفته فين سألت أهل الحقيقة سألت أهل المعرفة بالله قالوا يا بركة دعا الوالدين قال قال يا بركة دعا الوالدين يا رب تكرمنا بالنبي وزيارة الحبيب النبي ونطوف بالكعبة والحرمين وانا ليا من غيرك ياما يا مربياني في حناني انا ليا من غيرك ياما يا مربياني في حناني لا خالة بعدك ولا عمة ما لقيش حنان زي حناني انا ليا من غيرك ياما يا مربياني في حناني لا خالة بعدك ولا عمة ما لقيش حنان زي حناني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني تسع شهور حملك فيا وتعبت وقسيت عشاني وجيت رضعت الحنية على طول واخداني في أحضاني أوه أوه الصبر ربنا جعل المؤمنين مفتاح واللي يصبر لحكم ربنا بكرة يجي اليوم يرتاح يا تتمنى بس يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا طبيب معايا ألم يا طبيب معايا ألم أنا بدي في يوم يوم أنا ارتاح قال الدنيا حالها كده ما حد عليها ارتاح واللي ما يستريحش النهارده بكره يجي اليوم يرتاح يلي زمانك راح عمري اللي راح ما يتعوض يلي زمانك راح عمري اللي راح اللي راح اللي راح ما يتعوض يلي عمرك عدى يلي زمانك عدى عدى وراح عمري اللي راح ما يتعوض واذا كان لك حبيب صادق حافظ عليك لاني لو راح ما يتعوض وحافظ على اخوك لان اخوك ما يتعوض وحافظ على ابوك لان ابوك ما يتعوض وحافظ على امك لان حنان حنان الام ما يتعوض الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد واللي بيحصل الوالدين يا ريته مات يوم ما اتولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد واللي بيحصل الوالدين هو اللي بيحصل الوالدين يا ريته مات يوم ما انولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولا واللي بيحرق الوالدين يا ريت مات يوم ما اتولد نبع الحنان هم وما فيش زي حنان هم يا ولد الاتنين ربوا شقيوا عليك الاتنين ربوا شقيوا عليك وابوك عليك ظهره حاليك الوالدين الوالدين أغلى الحباب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحباب يا ولد واللي بيحصل الوالدين واللي بيحصل حق الوالدين يا ريت مات يوم ما الولد نبع الحنان هم وما فيش نبع الحنان هما وما فيش زي حنان قوم يا ولد نبع الحنان هما وما فيش نبع الحنان هما وما فيش زي حنان قوم يا ولد الاتنين ربوك شقيوا عليك الاتنين ربوك شقيوا عليك وابوك عليك ظهره الحنين نبع الحنان الحنان الحنان هم الحنان هم الحنية هم الراحة في الدنيا والآخرة ودعاهم لي هم الحنان هم الحنية هم الحنان هم الحنية هم الحباب أقرب الناس ليا هم الحباب هم الحنية هم الحنان أقرب الناس ليا أمك وأبوك شقيوا عليك وأبوك عليك ظهر حاليك الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الاتنين ربوك شقيوا عليك الاتنين ربوك شغيوا عليك وابوك عليك ظهره نحاليك نبع الحنان هما وما فيش نبع الحنان هما وما فيش زي حنان قوم يا ولد نبع الحنان هما وما فيش زي حنان قوم يا ولد الاتنين ربوك شغيو عليك وأبوك عليك ظهر نحاليك تزعل ابوك ليه وامك كمان بتؤذيها تزعل ابوك ليه إيه يا حبيبي يا حبيبي ليه تزعل ابوك ليه وامك كمان بتؤذيك شافك كان يفتح وبرضك بتؤذيك مش كل امهات كل واحد له ام بس الواد شكل تاني كل واحد له ام كل واحد له ام اه بس كل واحد له ام شكل في ام حنينه وفي ام جحوده بس هي ام برضه آه. يزعل ابوك ليه وابوك يا مشاف علشان يزعل ابوك ليه وابوك يا مشاف وشاف كتير علشان سير الليالي وتعب في النهار على شاء على شأنك على شأن على شأن وشاف جميع التعب وشاف جميع التعب والأسى في دنيته علشانك علشان يعلي من شأنك علشان يعلي من شأنك ويربيك تربية على الغال الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الاتنين ربوا شقيا عليك الاتنين ربوا شقيا عليك وابوك عليك دار حنين نبع الحنان هم وما فيه نبع الحنان هم وما فيه زي حنان قوم يا ولد نبع الحنين نبع الحنان نبع السعادة نبع الحنية وما فيش حنان لا يا ولد آه آه آه آه. تزعل ابوك ليه ليه تزعل ابوك ليه وامك كمان بتؤذينا لو تعلم ما شافك وفيك ما كنت تؤذيها لو شفت اللي شافه ابوك عمرك عمرك ما هتعصيهم ما هتعصيهم اتمنى الرضا اتمنى السعادة في دنيتك علشان اخرتك ليهم وازاي انا انضام وانا العمر مراضيهم يا بارك بالدعاء الوالدين يا بارك الدعاء الوالدين يتمنوا لك السعادة يتمنوا لك السعادة من قلبهم من جواهم الاثنين بقول يا رب يا رب تكرمنا في الدنيا وفي الآخرة ببركة دعاء الوالدين نبع الحنان هما وما فيه نبع الحنان هما وما فيه زي حنان قوم يا ولد نبع الحنان هما وما فيش زي حنان قوم يا ولد الاتنين ربو شقيا عليك الاتنين ربو شقيا عليك وابوك عليك ظهر نحاليك الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الاتنين ربو شقيا عليك وأبوك عليك ظهرنا حنين بابا يا روحي يا بابا يا روحي يا هنايا يا سعدي يا منايا يا بابا يا حبيبي يا روحي يا بابا يا حبيبي يا روحي انت راحتي انت سعادتي في دنيتي وفي اخرتي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا روحي النبي غالي النبي غالي النبي غالي في الدنيا النبي وصانا النبي في الدنيا النبي وصانا النبي على الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد يا ولد آه يا ربنا أهل الحنان حنين يابا يا ما تعبت وشقيت وشفت العذاب يابا وسرت ليالي وشقيت نهار وتعبت وشفت الذل علشان يا علشان يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يا رب خليك ليا يابا ويخليك ليا يا عايش يا عايش في دنيتك علشان علشان يابا وتعبت وشقيت علشان يابا والمت يا حبيبي والمت يا حبيبي يابا لك عندي هدية في صلاتي أدعي لك وأقول الله يرحمك يابا يا دنيا كلك ألم يا دنيا كلك ألم وحزان فيك اليتيم انسرق يا دنيا كلك ألم يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا كلك ألم يا دنيا كلك ألم كلك ألم وحزان فيك اليتيم انترك بتقلبك عريان فيك اللي بس بيتطلع عريان واللي سالم مع ربنا ما يهمهوش انسان سيدنا النبي حضرة النبي آه سيدنا النبي حضرة النبي يا حبيب يا سيدنا النبي يا حبيب الأمة يا كشف الأمة يا سيدنا النبي يا حبيب يا سيدنا النبي على دي المدى على أهل البيت على دي المدى على أهل البيت سيدنا النبي حبيب النبي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ماما ماما ماما يما يا كريم يا صاحبة الشورى رئيسة الديوان يا عليا المقام ندهة المنبر وسيدي يا علي زين العابدين وسيدي يا علي زين العابدين نفسي يا بيوم يا باش الأمارة يا سكن الحسنية بابا بابا بابا يا إمام يا شافعي يا إمام يا ليل يا فاطمة يا نبوية يا ربع يا غدوية نفس العلوم وسيد أبو مسلم يا أبو سليم وجدي عبد الله يا أبا الأمين بابا بابا بابا يا أبا يا أبو أحمد يا أبو عبد العزيز يا أهل البيت يا أحمد يا بدوي يا شيخ العرب وسيدي إبراهيم يا بابا الدسوقي وسيدي إبراهيم يا بابا الدسوقي وسيد عبد القادر يا بابا الجيلاني وسيد عبد القادر يا بابا الجيلان وآبا العالمين أسكن السعيد أسكن الشرق أسكن الشرق أسكن الغرب لله المدى يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي يا قدوة بقالينا وحياة حبيبي سيدنا النبي وحياة حبيبي حبيبي حبيبي سيدنا النبي اللي شفع لكم وشفع علينا تخلوا بالكم معانا إذا رحنا إذا رحنا ولا جينا الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد الوالدين الوالدين أغلى الحبايب يا ولد واللي بيح الوالدين يا ريته مات يوم ما انولد
حياك ربنا يا حاج عمر.
نبع الحنان ثم ومسيح زي حنان